بسم الله الرحمن الرحيم دعوة للإنابة موقع الربانية ليت أني ليت أني ذلك الدين القيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يرزقنا بهذا الحب ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله هل انابت القلوب هل انابت القلوب اننا بحاجه الى ان تنيب قلوبنا ايه اخذت بتلابيب قلبي حين سمعت قول الله جل جلاله وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يا ترى عندنا الايه دي ولا لأ يا رب نلاقيها عشان نسمع اللي اخذ بشغاف قلبي وجاء بقلب منيب القلب هي دي فاقم وجهك العلماء العلماء قالوا الوجه الوجهه فاقم وجهك يعني وجهتك تبقى وجه الدين والوجهه دي فطره فطرة, فطرة الله التي فطر الناس عليها سبحان الله العظيم رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره كل مولود لما يتولد وسبحان الله العظيم احب قوي لما اشوف مولود وتشوف مولود وتضع انفك كده في في لحمه الطري وتشم ريحته حديث عهد بربه لسه مولود لسه الروح فيه جديده سبحان الله العظيم على الفطرة مسلم خالص كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها سبحان الله العظيم آه نسمع قلب منيب آه الحته بتاع سوره قاف آه اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب
وجاء بقلب منيب ادخلوها أول ما يجي بقلب منيب ادخل سبحان الله العظيم آيات تحيي القلوب تحيي القلوب آه خلينا دلوقتي بس واحدة واحدة والآية برضو على- بالمرة ده احنا بنسمع آه، عشان بس آه، انا بقول ان السماع ده آه، قلت لكم ان من من وظائف النبي ان يتلو القران م- من و- م- من من من مطالبنا الشرعيه ان نسمع قران وان احنا نسمع قران وزي ما قلت كده ننزله على قلبنا دوا آه، الايه اللي احنا كررناها كتير والذين اجتنبوا الطاغوت عايزك تسمعها بس اسمع انا عايزك تسمع الايه اسمع وركز و- وزي ما قلت كده سماع عبد حين يكلمه سيده
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد
سبحان الملك لما تسمع كلام ربك العبد الفقير المذنب الحقير يسمع السيد الكبير الله بيقول ايه سبحانه وتعالى فأقم وجهك أقم وجهك والعبد يقول سمعا وطاعة سيدي مر والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ده في التوحيد لما قال لنا إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فجمع بني إسرائيل حتى امتلأت بهم الشرف ثم قال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال له هذه أرضي وهذا بيتي فاعمل وأدي إلي قال ربنا جل جلاله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنت متباع أنت لا تملك نفسك ولا تملك مالك أنت مملوك ممتحن أنت عبد هي دي العبد لما سيده يؤمر يطيع ويسمع العبد لا يشترط العبد لا يتمنى العبد لا يختار على سيده العبد لا يقترح على سيده عبد يعني مستسلم راضي عبد سبب الطغيان الطغيان الخروج عن الحد مجاوزة الحد سبب الطغيان ان انسان بفكر انه مش عبد نسي انه عبد بدأ يتكلم على انه مالوش سيد لما الرب جل جلاله مالكك وانت العبد المذنب الفقير المحتاج يقول لك فاقم وجهك للدين تقول له ايه سمعا وطاعة سيدي تقيم وجهك للدين إقامة الوجهة والوجهة وجهة القلب عارف أنا دايما أحرص في الصلاة إن أنا أقول للمصلين إذا أممت آه، أحدا استقبل القبلة بكل صدرك بعض الناس تلاقيه واقف كده اعدل صدرك افرد صدرك افرد صدرك واستقبل القبلة بكل صدرك يبقى كلك كده في اتجاه القبلة هي دي فأقم وجهك وجهك وجهة قلبك وجهة العبد قلبه للدين حنيفا يعني ايه حنيفا عارفين حنيفا يعني ايه الحنف العوج تصدق بقى سبحان الله العظيم الحنف في اللغة العوج أو الميل الميل سبحان الله العظيم علماءنا بيقولوا حنيفا وحنيفا جت كتير جدا الأمر بيها أن تكون حنيفا يعني أبقى مائل آه قالوا إيه لابد أن تكون مائلا إلى الله وإلى مراد الله والى اتجاه الله تبقى مايل ناحيته بمعنى بعض الناس عايز يوسطنها يعني دنيا واخره ويقعد يقول اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا وهي كده لازم توسطنها تمشيها دنيا واخره عايز يوسطنها ان الانسان يحب ربنا ويحب غيره ويحب ويحب ويحب عايز يوسطنها يمشيها كده آه، آه، ال- حب النبي زي حب ال- غيره زي آه، انه عايز يوسطنها دنيا زي غلط لا حنيفا يعني مائلا تصدق ان ربنا خلق القلب نفسه مائل قالوا ايه في الجهة اليسرى من الصدر مائلا الى جهة اليمين القلب كده هو ربنا خلقه كده لان ربنا يريدك كده ان تكون مائلا اليه مائلا لما يجي يوازن بين الشريعة وبين القوانين يقول لك انا انا رجل محايد اما يجي يتكلم عن النبي وعن الناس التانية يقول انا راجل محايد ببص للامور بحياديه غلط انا مش محايد انا لما اتكلم عن ديني انا مائل الى جهه ديني لما اتكلم عن نبيي مش بتكلم عن رجل واحد بيتكلم عن حد اي حد لا ده انا بتكلم عن سيدي رسول الله اما بقى لما اتكلم عن ربنا فعبد بيتكلم عن سيده اللي بيحبه عبد بيتكلم عن مولاه اللي انعم عليه اللي مالوش غيره اللي ما شافش غيره اللي ما حسش بغيره عشان كده قال لك فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مائلا إلى جهة الدين مائل عن الدنيا إلى الدين مائل عن الباطل إلى الحق مائل عن ال... عن السوء إلى الخير مائل عن الشر إلى الخير ودي الفطرة ربنا خلق قلبك كده مايل جهة اليمين هو مخلوق كده ربنا خلقه كده فخلقك ويريد منك ذلك يريد منك ان تكون دائما حنيفا مائلا اليه مائلا جهته مائلا مع مراده اقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليه كل مولود ربنا خلقه بالفطرة مسلم لو مولود طلع كده لوحده لم يؤثر عليه يطلع مسلم عشان كده بقول ان دعوة الاسلام دعوة حق لا تحتاج الى من يدافع عنها انما فقط تحتاج لمن يبينها للناس دعوة الإسلام دعوة الإسلام نور على نور نور الفطرة مع نور الوحي ينطبق كل منهما على الآخر ثم يسيران في مجرى واضح وممهد وسهل دعوة الإسلام دايما تلاقيها توافق الفطرة يعني تنظر إلى السجود في الصلاة سبحان الله العظيم إيه، يقول لك ناس ما يعرفوش الإسلام لما يشوفوا السجود يقول آه الحالة دي أجمل حالة لإنسان في الدنيا يستريح فيها السجود طب أعجب من كده لسه امبارح قرأتها ان اطباء الاسنان بيقولوا ان من الافضل للاسنان انها آه، آه، تتغسل آه، بالفرشه يعني السواك خمس مرات في اليوم والليل لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه فطره يعني ده يوافق الفطره فطره انسانيه كده ان الانسان محتاج بالفطره انه يغسل سنانه خمس مرات إيه ده انا بقول ايه ده كلام عام الشريعه كلها كده شريعه الاسلام توافق الفطره كل شيء يوافق الفطره يبقى من الاسلام عشان كده الرسول قال عشر من الفطره وامر بها صلى الله عليه وسلم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبدلوا خلق الله لا تبدلوا فطركم عشان كده كتير اقول ل... ل... للناس بنته الصغيره ادخلي سلمي على عمه يا ابني سيبها على حيائها سيبها بفطرتها الولد احنا قلنا ان الانسان لما يخلق ربنا سبحانه وتعالى بيودع في قلبه كل معاني الايمان كامله معاني كامله يعني قلبه مليان حب لربنا وخوف من ربنا ورجاء في وجه ربنا وتوكل على ربنا شفت الطفل اول ما يطلع من اول ما يخرج من بطن امه اول ما يخرج وامه مجرد ما تحتضنه وتشيله يبحث عن رزقه من اول ما تحمله على طول فطره متوكل على الله سبحان الله العظيم يلتقم صدر امه وينزل له رزقه بس هو مجرد انه يتحرك ويطلب رزقه ياتيه رزقه متوكل على الله سبحانه وتعالى هو مخلوق كده الشاهد يجي الناس بقى يقطعوا في فطره الانسان يخليه في الحب يغير حب ربنا وفي التوكل يغير فطر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يفسدانه أبواه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تبدلوا خلق الله لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله النهارده الناس عمالين يفكروا في مناهج وفي تجارب وبيسموها أجندات بعيدا عن الله أين الله أين الله في حياتكم أقم وجهك للدين خلي وجهتك دين دين ربنا لأن الله هو الأعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولا ينبئك مثل خبير والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله, بالله نصيرا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون سبحان الله العظيم دين قيم يقول ربنا جل جلاله قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين سبحان الله العظيم ما تسمع هذه الجمله من الايات شيء عجيب عجب قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم سبحان الله العظيم الدين القيم دين قيم النهارده في زمن التلاعب النفاق الكذب التلون عباده المصالح الاثره وحب النفس والانانيه اخلاق رديئه واخلاق سيئه غلبت على الناس لما خالفوا الفطره لو ان الناس صارت وجهتهم دين لكانت القيم هي التي تحكم هذا العالم النهارده لما اهل الدين تبقى وجهتهم حاجه تانية بقى غير الدين لما اهل الدين يبداوا يتوجهوا وجهه الاخرين الذين بدلوا خلق الله وبقت وجهتهم غربية وبقت وجهتهم شرقية وبقت وجهتهم أرضية ستضيع هذه القيم لأن الذي يتعامل مع الناس في سبيل دنيا هتبقى أخلاقه أخلاقهم وطباعه طباعهم وأفكاره أفكارهم ويتعامل معاهم زي ما بيتعاملوا لذلك فأقم وجهك للدين إذا كانت وجهتك دين ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخوتي في وسط اللخبطة اللي احنا عايشينها اليومين دول واللغط اللي الناس بتلوك وتدوك وتتهوك فيه في هذه الايام اما ان لنا ان نتوب هيا نقول جميعا تبت الى الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله دعوه للانابه ليت اني